أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا قالت لا أعرف ماذا أصنع مع نفسي حاسة إني تايهة نفسي في حاجات كتير لكن للأسف ما بتتحققش نفسي أبقى ملتزمة بجد وبرضه نفسي أبقى عايشة زي ما الناس عايشة نفسي أبقى عابدة لله وبرضه نفسي أستمتع بالحياة ساعات كتير بحس إني زهقانة عايشة الملل ولا بينفع معايا صلاة ولا ذكر ولا دروس وساعات بقضي حياتي بالطول وبالعرض ولاقي نفسي بضحك على نفسي وجوايا إحساس غريب وحاجة بتهزني وتقول لي أنا ما اتخلقتش للعيشة دي ولا للحياة دي ربنا فين مني أنا عارفة إن زي كتير وللأسف كل ما اشتكي لحد يقول لي الحل من بعضه هو في حد النهاردة بقى ملتزم بجد ما سمعتش عن فلانة ولا عن فلان مش دول كانوا ملتزمين شوف النهاردة عايشين ازاي وبيعملوا ايه وبيسافروا فين وبيقضوا الصيف فين مش دول اللي كان بيقولوا ان اقصى احلامنا ان احنا نبقى في طاعة الرحمن انا عارفة برضو ان المسألة مش بالسواد ده وفي ناس كتير كويسين بس قليلين او على الاقل انا مش شايفاهم الغربة بقت شديدة قوي وانا مهما كان بشر وليا عيوبي وليا مشاكلي ولسه بجاهد نفسي ولو عرفت اخلص من نفسي ما بخلصش من البيت ولا من المجتمع ولا من البيئة اللي أنا عايشة فيها تتصور أنا في صراع مر وعجيب السنة دي رمضان جاي مع الصيف رمضان طبعا ليه طقوس خاصة ولازم له استعدادات معينة بس أنا هقول لك بصراحة أنا عندي حالة من الزهق الشديد نفسي أتفسح وصيف وأخرج أنا مش مصدقة نفسي إن لغاية دلوقتي مش عارفة أعيش حياتي الناس بتعرف تعيش إنما أنتم في الالتزام قافلينها علينا فين الترفيه عشان كده تلاقي كل واحد بيعمل اللي في دماغه وبعد كده يعيش الدور صح وسط الجماعة بتوع الطاعة والعلم لازم نلبس القناع ولما نلاقي ناس ممشيين حالهم نعيش معاهم برضو أنا بسمع عن إخوة وأخوات الصيف كله في الساحل وممكن تروح تسافر مع أهلها أماكن ربنا أعلم بيها وفي الأول تقول لك ضغوط الأهل وتلاقيها تروح هناك آخر حياة وفرفشة يعني مش قاعدة خايفة أن ربنا يتنزل عليها يعني باللعنات واللي بتعمل الموضوع ده شوية بشوية تقول لك أنا اتخنقت أنا مش عارفة أعيش زي ما الناس عايشة إيه لازمة القفلة دي وأول ما الدنيا بتتفتح على حد مننا محدش بيعرف يقاومها شوفوا الشباب بيعمل ايه أول ما يتجوز يبيع كل حاجة عايز يعيش يومين ولا ده حرام أصلا أنا ما بقتش عارفة الصح فين قالت أنا بسمع عن ناس في المقابل اللي بيختم القرآن كل أسبوع واعرف ناس بيختموا القرآن كل ثلاثة أيام واعرف ناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله صايمة شعبان كله وما بتفطرش إلا في أيام الأعذار واللي سمعت إنها بتصلي في اليوم بالمئة ركعة واللي بتستغفر آلاف المرات واللهم بارك كثير من الذاكرات الله كثيرة عارف لما بسمع الكلام ده إيه اللي بحس بيه بحس إن عندي حالة إحباط هو أنا على كده هعيش هو أنا شكلي ما هنفع في الطريق ده أنا مش وحشة قوي ولا برضو يعني من أولياء الله الصالحين بصراحة لا عارفة أبقى ضيعة ولا عارفة أبقى ملتزمة بصراحة أنا عايزة الحاجتين عايزة أعيش وبرضه أبقى كويسة مع ربنا بس مش عارفة أعملها إزاي لغاية دلوقتي أنا ما عملتش حاجة عدلة علشان رمضان كل اللي حواليا نايمين في سبع نومة وكلنا في الهوا سوا مش عارفة أعمل إيه في نفسي طبعا عندنا خطوط حمراء محدش يقدر يقرب منها في الطاعة يعني أنا مش هبطل صلاة ولا هبطل صيام لكن للأسف برضو عندنا في الدنيا خطوط حمراء ما أقدرش أعيش من غيرها ما أقدرش أبطل خروج ما أقدرش أبطل مصيف ما أقدرش أبطل لبس ما أقدرش أبطل ماركات ما أقدرش أبطل مولات ما أقدرش أبطل منظرة ما أقدرش أبطل حاجات كتير عايزة ده وعايزة ده قل لي حل عملي لمشكلتي دي طبعا ده لسان حال غالب الناس اليومين دول للأسف وأنا من البداية عشان نحل المشكلة وما نحطش راسنا في الرمل لأنه عادة كل مرة نتجمع على معاني معينة الناس عايزة تسمع ده الناس عايزة تسمع كلام عن هنصوم ازاي هنقوم فين نقرا كم جزء من القران هنقول اذكار قد ايه قول لي برنامج عملي اليوم يمشي ازاي من الفجر للفجر أو حد هيقول لا أنا عايز أعيش معاني إيمانية أنا عايز أحس بالمعاني دي المرة دي أنا عايز يبقى عندي قلب بعض الناس هتلاقيهم عايزين معاني معينة أنا عايز أسمع الكلام ده عن رمضان وبالنسبة له رمضان زي ما أنا بقول هو ال rest house ال rest house اللي هو مرحلة ان احنا نستجم شوية من الدنيا ومن ومن شهر مبارك نقعد نعمل فيه مجموعة من الطاعات وبعد كده انا عارف ان انا هرجع لانهي حال ورمضان ما ينفعش يبقى ال rest house ابدا عشان كده انا عايز ابتدي لكم الموضوع باستبيان الصدق استبيان هسألك وهسألك ست اسئلة الست اسئلة دول مع بساطتهم ليهم من العمق اللي هيكشف كل واحد مننا استبيان اعرف نفسك استبيان المصارحة ومن خلاله نبدأ في معالجة المشاكل الإيمانية اللي عندنا السؤال الأول أنت مين السؤال الثاني أنت عايز إيه وأنت عايزة إيه السؤال الثالث أنت عايش ليه وأنت عايشة ليه السؤال الرابع إيه أكبر أحلام السؤال الخامس بتحلم بإيه في رمضان السنة دي السؤال السادس انت عملت ايه علشان تحقق الحلم ده واقعيا اقول لكم على الاجابات النموذجية والاجابات الواقعية الاجابات النموذجية اللي الكل هيقولها او الكل هيضحك بيها على نفسه او على غيره انت مين اني عبد الله انت مين انا امة الله انت عايز ايه عايز ربنا يرضى عني ويدخلني الجنة وانت عايزه ايه أكبر أحلامي هو ده أنت عايش ليه وأنت عايشة ليه عشان نحقق الهدف اللي ربنا خلقنا من أجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إيه أكبر أحلامك إن أبقى في رفقة النبي محمد في الفردوس الأعلى بتحلم تعمل إيه في رمضان وبتحلمي تعملي إيه في رمضان إن أنا أكتب في أول ليلة من ليالي رمضان من العتقاء من النار إن أنا كل يوم أقرأ ما لا يقل عن خمس أجزاء ان انا اعمل لي على الاقل خمس ختمات السنة دي اصلي القيام والتهجد وراء الشيخ الفلاني ما يقلش وردي في القيام عن كذا من الاجزاء افطر كذا صايم افرق كذا شنطة انت عملت ايه بقى عشان تحقق الحلم ده اديني صمت كام يوم في رجب وشعبان وبحاول اثبت ورد في قرآن وبجمع علشان شنط رمضان يعني الحمد لله شغالين والاجابة الواقعية انت مين انت فلان ابن فلان وانت فلانة بنت فلان انت عايز ايه وانت عايزة ايه عايز عيش وبرضه ارض ربنا انت عايش ليه وانت عايشة ليه عشان هموم الدنيا اللي كل واحد مشغول بيها انا عايز اتجوز وانت عايز تشتغل شغلانة حلوة بمرتب جيد وانت نفسك في شقة في مكان الفلاني وانت عايز على الاقل تعيش عيشة اهلك وانت نفسك تتجوزي وتخلفي وتعيشي زي اي امرأة وزي ما الناس عايشة بس برضه عايزة ادخل الجنة وانت ايه اكبر احلامك في الوقت الراهن حاجات كتير لسه ما عملتش كذا في الدنيا نفسي يبقى عندي كذا وبرضه حق ربنا ما فرطش فيه بتحلم وبتحلمي تعملوا ايه في رمضان حاسه رمضان السنه دي هيبقى مختلف الصيف دخل علينا والزهق والملل اهلي عايزين يقضوا رمضان السنه دي في المصيف وانا مش عارفه اعمل ايه نفسي طبعا ربنا يتوب عليا وبرضه يعتقني من النار بس مش عارفه حاسه الجو كده ملبد بالغيوم انت عملت ايه وانت عملت ايه علشان يتحقق الحلم ده بجد ما عملتش حاجة تذكر الوقت بيجري والواحد يخرج من حاجة يتحط في حاجة رجب ما حسيتش بيه وكذلك شعبان هي دي الإجابات الواقعية صح الإجابات الحقيقية لواقعنا إنه للأسف الشديد في حالة من الانفصام إحنا لازم نعالجها علشان رمضان ما يبقاش الريست هاوس عشان رمضان بجد السنة دي يبقى ليه تأثير في حياتنا احنا محتاجين نقف من البداية ونصحح الأمر علشان ما نضحكش على نفسينا بشوية عبادات وانا هقول لكم النهاردة معنيين أساسيين انا شايف ان هم دول رشدة العلاج اللي يبتدي منهم اللي هتبتدي تصحيح مساره من خلال المعنيين دول اظن ان شاء الله يوفق انه يبقى رمضان نقطة تحول في حياته وانه بجد يبقى رمضان زمان التوبة وانه بجد يبقى رمضان شيء مختلف لو تحقق بهذين المعنيين رشدة العلاج هتنبني على معنيين وعلى نقاط عملية هنختم بيها المحاضرة ان شاء الله المعنى الاول اول حاجة في العلاج لازم تفوق لازم ما تبقاش نعسان أول منزلة في منازل السائرين إلى الله هي منزلة اليقظة فوق صح النوم اوعى تكون فاهم ان انت عشان بتعمل شوية حاجات كده بتسكت بيها واخذ الضمير ان انت مش غافل اوعى تضحك على نفسك واوعى تضحكي على نفسك صح النوم رمضان على الابواب صح النوم السلف كانوا بيستعدوا ستة اشهر واحنا جايين في اخر 15 يوم نلحق اللي يمكن ان نستطيع ان ننقذه انتوا مش حاسين بالخطر لو مش حاسس بالخطر ذكر نفسك بالمعنى الاول المعنى الاول اللي يمكن يرجع لك النبض من تاني في قلبك اللي يمكن يخليك تحس بطعم الطاعة من تاني تحس ان الموضوع مختلف عارف أكتر حاجة وعارفة أكتر حاجة ممكن تصحح المسار إيه أكتر حاجة ممكن تصحح المسار هو أعظم سائق إلى الله عز وجل وهو الخوف الخوف أحيانا بيبقى عامل سلبي لو الجرعة بتاعته أدت إلى الإحباط واليأس والقنوط ومفيش فايدة أنا مش ناقص أسمع الكلام ده وممكن يبقى مفعل للحركة يخلي الواحد مننا يجري عارفين لو الواحد مننا حس ان هو ايامه في الدنيا معدودة عنده مرض مستعصي والله اعلم هيقدر يعيش قد ايه فساعتها الامر هيختلف هيبقى خايف هيبقى مرعوب عايز يلحق نفسه انا مستحضر قول سيدنا علي في هذه المحاضرة انما العالم الذي لا يقنط الناس من رحمة الله وفي نفس الوقت لا يؤمنهم من مكر الله مفتاح اليقظة هيبقى فين هيبقى الحذر من مكر الله إياك أن تأمن مكر الله والله احنا غافلين على المعنى ده ولو فهمناه كويس وهو ده المعنى الأولاني إن الواحد مننا لا يأمن مكر الله عز وجل فلو فهمتوا المعنى ده صح وفهمتوا الفرق ما بين المغرور وما بين العبد الذي يرجو رحمة الله حقا لو فهمتوا المعنى ده صح المفترض أنه ينتج في الحال تأثر مختلف وينتج رغبة مختلفة وينتج حركة مختلفة قعدة مصارحة ومكاشفة احنا قاعدينها دلوقتي مع بعض اسمعوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه قال الله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أهو النوم ده نوعين نوم الغفلة اللي هم العلماء عرفوا بيه كده الغفلة قالوا نوم القلب عشان كده لما قالوا في اليقظة قالوا انزعاج القلب من رقدة الغافلين الانزعاج ده بيحصل يقظة عكس النوم فهل تأمن وأنت غافل أن ينزل بك البلاء وينزل من الله العقوبة أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون يتسامرون يلهون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون قال ابن مسعود الكبائر ثلاثة يعني أعظم الكبائر عند الله ثلاثة الإشراك بالله والأمن من مكر الله واليأس والقنوط من رحمة الله قال أهل العلم لم يأمن مكر الله عالم به في كل حال كيف وقد سمعوه يقول إن عذاب ربهم غير مأمون يعني ايه مكر الله عشان في ناس هتفهم غلط صفة المكر بالنسبة للبشر صفة سلبية صفة سيئة مكر خداع إنما في حق الله عز وجل ليست كذلك العلماء لما شرحوا يعني ايه مكر الله عز وجل القرطبي يقول مكر الله أي عذابه وجزاؤه على مكرهم وقيل أي الاستدراج بالنعم والصحة قالوا الأمن من مكر الله يتحقق بالاسترسال في المعاصي أنا ماشي وخلاص وشايف أن ربنا سبحانه وتعالى ما بيعجلش لي العقوبة أو لو عاقبني أنا ما باخدش بالي من العقوبات يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني قال كم أعاقبك وأنت لا تدري ألست قد حرمتك لذة مناجاتي يا شباب يا ملتزمين يا ملتزمات يا من تريدون وجه الله عز وجل احنا مش عايزين نضحك على نفسينا الشكوى المرة عند الكل مش لاقيين قلوبنا احنا عايشين كده وخلاص رمضان بالنسبة لنا روتين صيام في النهار وقيام في الليل وكم شنطة تتوزع وأعمال روتينية معروفة والدليل انه رمضان يؤثر في الانسان منا شيئا ما يوم اتنين تلاتة وبعد كده يتغير الحال لا تأمن مكر الله لا تأمن ان تكون مستدرج بالنعم هو رمضان ده مش اعظم نعمة من النعم مش الصحابي استشهد ثم مات صديقه وصنوه بعده بعام فظن الصحابة أن الأول الذي استشهد أعظم منزلة من الثاني الذي مات ميتة طبيعية ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الثاني أعظم ومن جملة هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى لله كذا وكذا ركعة وصام رمضان وقامه الرجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أفرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وقمته فممن أنا قال من الصديقين والشهداء هو رمضان مش شهر المغفرة غفر له ما تقدم من ذنبه هو رمضان مش شهر الفتوحات وشهر البركات شهر ليلة القدر هو مش رمضان شهر العتق من النيران مش كل المعاني دي يبقى أعظم نعمة ولا لا طب لما يدهولك ولما يدهولك وما نراعيه حق الرعاية يبقى ايه الحال هنا لا تأمن مكر الله لا تأمن مكر الله أن يكون الإنسان منا مستدرج بالنعم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين اسمعوا الآية دي وبالله قفوا معها وقفا وراجعوا آيات المكر دي في القرآن لما ربنا يقول أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون عدد عد معايا ربنا بيقول أفأمن الذين مكروا السيئات العلماء قالوا مكروا السيئات دي فيها أربع معاني مكروا السيئات يعني ايه مكروا السيئات قالوا أي عملوا السيئات والمعنى الثاني قالوا أي مكروا المكرات السيئات ده خبيث بس ما بيقولش بيعمل ذنوب في الخلوات والاسم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس ده عايش بوجهين وهو لا يعترف بذلك ومن كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة ولو حد في الدنيا قال لك بالله عليك انت تخشى النفاق تقول اه طبعا اعوذ بالله من النفاق ويمكن واحد هيقول انا محبط وعندي انا يا عم عارف ان انا عندي ده او اخت تقول نفس الكلام انت عارف يعني ايه نفاق يعني الدرك الاسفل من النار يبقى الحق بقى قبل فوات الاوان تلاقيه محبط وعاجز وما بيعملش حاجة ومن جواه مش مصدق قوي يعني ان هو للدرجات يعني برضه فيا خير مصيبة فالمعنى الاول يمكرون اي يعملون السيئات الثاني مكروا المكرات السيئات ادي اللي بوجهين المعنى الثالث قالوا أفأمن الماكرون العقوبات السيئات انت مش خايف ان ربنا يعاقبك وانت مش داري وقالوا مكروا السيئات أي مكروا بالسيئات عشان لما نيجي نقرأ ويمكرون ويمكر الله تقول الحمد لله أنا مش مكار الحمد لله أنا مش مخادع قال لا ده اللي بيخادع ده بيخادع بالسيئات ده بيمكر بالسيئات فقال الله أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أدي أول عقوبة بص العقوبة الثانية بقى أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون تبقى ماشي في حياتك تلاقي بيتك مرة واحدة بقى نار في إيه أنا مش عارف ما هو أكيد بنتعاقب بالذنوب بس يعني ما المسألة كانت ماشية بشكل جيد ليه بيحصل كذا مرة واحدة بدأت الأوراق تضيع مرة واحدة مش لاقي قلبي مرة واحدة كنت ببكي من خشية لا مش لاقي قلبي مرة مرة مرة أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون العقوبة الثالثة أو يأخذهم في تقلبهم إيش معنى؟ عارفين يعني في تقلبهم يعني وهم مسافرين وهم يرتحلون واحد عادي النهاردة يبقى رايح شايف انه مسافر مش سفر معصية يعني هيروح يقضي له يومين هنا ولا هنا شيء من الترفيه انا لا احرم ذلك بطبيعة الحال انا بتكلم على واقع مر اخر إنما عادي يأخذ في ذلك يسافر ولا حاجة فيأتيه في وقت لهوه ويأتيه في وقت ترفيه يأخذهم في تقلبهم قال فما هم بمعجزين العقوبة الرابعة شوفوا دي بقى أو يأخذهم على تخوف طبعا الغالبية فاهم الآية أنه على تخوف على خوف منهم لا تخوف يعني تنقص عارف يعني تنقص يعني يبتدي يعاقبه بأن هو مثلا يقل ماله يقل رزقه يقل بعض الأشياء التي كان يمتن الله عز وجل عليه بها ياخد منه حاجة حاجة تنقص ياخد منه حاجة حاجة عشان يفوق عشان يرجع ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون عشان تلحق فيأخذهم على تخوف عشان كده قال فإن ربكم لرؤوف رحيم لأنه من رحمته ورأفته بينا أنه يبعث لك عقوبة تفوقك عشان تلحق قبل فوات الأوان وقالوا المعنى الثاني اللي هو معنى التخوف أيضا معنى تستقيم له الآية أي من الخوف أن يهلك الله عز وجل بعض الناس زي الناس اللي انتوا بتسمعوا عنهم اللي هم كانوا ماشيين في الطريق وانتكسوا يشوف العقوبة قدامه عشان انت خلاص ما تتعاقبش العقوبة دي فتلحق نفسك فتبقى على خوف ان انت تبقى زي فلان وزي فلانة قال الله جل وعلا أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم عارفين الذين يمكرون السيئات لما تشوفوا معنى المكر ده عشان تأمنوا مكر الله عز وجل عشان لما تشوف مين اللي بيعمل ايه اللي ممكن يبقى مستدرج وهو مش داري عشان تخاف عارفوا ما مين أول سورة من سور المكر ذكرها سيدنا علي رضي الله عنه قال من وسع الله عليه في دنياه ولم يعلم أنه مكر به فهو مخدوع في عقله لما تلاقي دنيا دنيا دنيا دنيا فتقول اللهم لك الحمد أنا ربنا بيحبني فاداني فلوس أنا ربنا بيحبني فطلعني في بيت واحد غني أنا ربنا بيحبني فطلعني عندي إمكانيات أنا ربنا بيحبني فاداني هو ده غلط؟ لا مش غلط بس هو أنت النعم دي بتستخدمها وبتأخذ بقلبك لله فأنت بتستحي أن ربنا بينعم عليك وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وأنت في المقابل لا تعامله بهذا الأمر فالنعم بتخليك أكثر حياء النعم بتخليك أكثر وجل ولا النعم بتخلي الواحد مننا أكثر بطر وأكثر كبر وأكثر طغيان ولا النعم بتخلي الواحد على أقل تقدير أكثر غفلة قالوا من وسع عليه في دنياه ولم يعلم أنه مكر به فهو مخدوع في عقله وقال هشام بن عروة كتب رجل إلى صاحب الله إذا أصبت من الله شيئا يسرك فلا تأمن أن يكون فيه من الله مكر فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون يعني الصورة الأولى سعة الدنيا والانشغال بها الصورة الثانية عدم الخوف وعدم الوجل ابن مسعود قال عايزين تعرفوا المؤمن من الفاجر قال المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه والفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا وقال الحسن البصري المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن يقول سيغفر لنا دي صورة من صور المستدرجين دي صورة من صور الذين مكر بهم وهم لا يدرون فهذا الفرق بين المؤمن وبين الفاجر في هذا المعنى يبقى المعنى الأولاني سعة الدنيا والمعنى الثاني عدم الخوف وعدم الوجل المعنى الثالث عدم الخوف من النفاق الحسن قال النفاق لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق فالذي يأمن على نفسه ويظن في نفسه أنا إيه ملتزم وانت إيه ملتزمة انت إيه لما نسأل أي حد أنا الحمد لله أحسن من غيري اللي بيعمل كده عمره ما هيتغير وعمره ما هيبقى أفضل لأنه دايما يرى نفسه بصورة مش صورة الكمال يعني بس صورة كويسة مش وحشة قوي لأنه بيقارن نفسه بمن هو أدنى منه دايما في دينه فعشان كده دل عليه الحذر والخوف أقول لكم على صور عملية لمستدرجين ياما إخوة وأخوات يشتكي قسوة قلبه وتلاقيه يقول يا شيخ أنا عندي مشاكل وعندي آفات في قلبي وتلاقي نفس الشخص وتلاقي نفس الأخت بتعمل ذنوب وهي عارفاها برضه بتغتاب وبرضه بتجيب في سيره الناس وبرضه مش متورعه وبرضه وبرضه وبتعمل نفس المعاصي وتلاقي شباب يقول لك انا قلبي قاسي وتلاقيه بعد كده يقع في ذنوب قذره قوي وصعبه قوي وتلاقيه مدمن لمواقع سيئه وتلاقي وتلاقي فمن يخادع تلاقي كتير قوي يدعي اراده التوبه وتلاقيه يحتفظ بكل ذكريات المعاصي ده تستقيم له توبة ازاي اذا كان لغاية النهاردة مش قادر انه يتخلص من اثار المعاصي تلاقي اللي يصر على نفس المعاصي ويتقرب ببعض الطاعات ويقول لك دي قدام دي انا عارف ناس كتير بيعملوا الحركة دي يقول لك انا بعمل الذنب الفلاني وما بعرفش اعمل فيه حاجة والذنب الفلاني ده انا بتصدق له بكذا اعمل الذنب اتصدق اعمل الذنب اتصدق اسمعوا بقى علشان النقطة دي نأسسها ونرسخها ونفهمها كويس لأن هم دول البواعث على الأعمال اللي هنتكلم عليها والله العظيم أنا رمضان اللي فات وما زلت إلى رمضان هذا أقول أنا أنا بستعد لرمضان بمعنى يا رب أطلع من رمضان السنة دي وقلبي موقن بأنه من يعمل سوءا يجزى به والله لو طلعت من رمضان السنة دي أنا مش عايز أطلع من رمضان بعدد ختمات ومش عايز اطلع من رمضان وانا رجلي تفطرت من طول القيام اه كل الاعمال دي محطوط اعتبارها لكن اهم شيء اطلع من رمضان بيقين طب اطلع من رمضان بيقين بايه يقين بان من يعمل سوءا يجزى به ابقى عارف ان انا لو فرطت في جنب الله في كذا ان هتنزل بيا العقوبه فمن الاول خالص احقفل على نفسي ابواب المعاصي دي شوفوا ابن الجوزي وهو بيحط خاطرة دقيقة قوي في المعنى ده وبيقول لابد من جزاء فلا تأمن بيقول ابن الجوزي من تأمل أفعال الباري سبحانه رآها على قانون العدل وشاهد الجزاء مرصدة ولو بعد حين فلا ينبغي اسمعوا اسمعوا فلا ينبغي أن يغتر مسامح ربنا مسامحنا ربنا عافي عنا اوعى تغتر بعفو الرحمن ما غرك بربك الكريم قالوا غرنا عفوه وغرنا حلمه فلا ينبغي أن يغتر مسامح فالجزاء قد يتأخر ومن أقبح الذنوب اسمعوا التي قد أعد لها الجزاء العظيم الإصرار على الذنوب برضو كل واحد عنده ذنب كده مش عارف يعمل فيه ايه تسأل دي انت ليه مش عايزة تغيري لبسك وتبتدي تلبسي حجاب شرعي ظروف تسأل دي انت ليه برضو مش عارفة تعفي لسانا مفيش ظروف تسأل دي انت بتشتكي من امراض قلبية وحسد وبغضاء وتسخط مش عارفة تتخلصي من ده ليه زور كذا وانت وانت وكذا تلاقي كل واحد عنده شوية ذنوب كده مش عارف يعمل فيها ايه يصر عليها فيقول اقبح الذنوب التي قد اعد لها الجزاء العظيم الاصرار على الذنب ثم يصانع صاحب الذنب باستغفار بعدين يقول لك استغفر الله العظيم بقى احنا هنعمل ايه في نفسينا اللي هي دي قدام دي انا خلاص انا كل ما هعمل كده هستغفر وخلصنا بقى لكن هعمل الذنب بحب الذنب لا لا لا م- مش هقول بحب الذنب بس يعني متعلق بالذنب لا لا لا اصل متعود عليه مش عارف اعمل ايه في نفسي ثم يصانع خلاص بقى واخد الضمير اعمل ايه اروح مستغفر لي شويه صلاه آه، صيام صدقه خلاص كده دي قدام دي اعيش بقى واعظم الخلق اغترارا من اتى ما يكرهه الله وطلب منه ما يحبه والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامان اسمعوا بقى بيقول ايه ومما ينبغي للعاقل أن يترصد وقوع الجزاء فإن ابن سيرين قال عيرت رجلا فقلت يا مفلس وأنا بتكلم معاه ففي وسط الكلام حصلت يعني نوع من المشدة قلت له يا مفلس أنت بيئة أنت جاي منين ده أنت معكش اللضة قال فأفلست بعدها بأربعين سنة وقال غيره رآني شيخ لي وأنا أنظر إلى أمرك بينظر نظر محرم فقال ما هذا والله لتجدن غبها فنسيت القرآن بعد أربعين سنة طب ده حاله إيه ده ما تابش هو سمع الكلمة وطنشها انه لو كان تاب ما كانش هيحصل حاجة عشان الناس لما بتقرأ الحاجات دي بيحصل لها نوع من الإحباط مع كده كده هنعاقب لا لا لا النبي صلى الله عليه وسلم قال التوبة تهدم ما كان قبلها يبقى هتهدم العقوبات والمقابل برضه كده انه اللي يعمل خير ويصحح نيته في شيء والله ليرزقنه الله عز وجل من حيث لا يحتسب قال الله انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين قال اهل العلم فمن غض بصره عن المحرمات اثابه الله ايمانا يجد حلاوته في قلبه قال ابن الجوزي فليعلم العاقل ان ميزان العدل لا يحابي إن ربنا لا يحابي أحد وإن ربنا لا يعز عنده أحد أصل بعض الناس بيحس إن هو عشان خاطر هو بيصلي والناس ما بتصليش وهي محجبة والبنات متبرجة وهو عشان بيدخل مسجد والناس دي ما بتعملش إنه ليه منزلة عند الله خدوها قاعدة العزيز لا يعز عنده أحد العزيز لا يعز عنده أحد العزيز عنده أذل الناس له عزك وعزك في ذلك وافتقارك لله تبارك وتعالى قولوا لي نعمل ايه يعني انت قاعد تقول لا تأمنوا مكر الله خافوا على نفسيكم خافوا من الاستدراج خافوا من سوء الخاتمة خافوا من هول المطلع خافوا من عقوبات المعاصي المتنزلة على الناس خافوا من شدة الحساب خافوا من زلة الصراط خافوا من القنطرة وذنوب العباد طب نعمل ايه علشان نبقى بمنأى عن ذلك أقول لكم أول شيء كن دائم الاستعانة بالله دائم الاستغاثة بالله كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ولما قيل يا رسول الله أتخاف قال إن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء سفيان لما جاء في سكرات الموت فوجل وظهر عليه أثر البكاء ونحو ذلك قالوا تخاف إن الله عز وجل سيعطيك وسيمهلك وكذا وكذا أتخشى ذنبك لا إن شاء الله ده أنت عملت أعمال كويسة أوي وما تخافش اللي هو السنة يعني قال فأمسك بشيء كأنه عود ورماه قال ذنوبي لي كشأن هذا ولا تسوى حاجة في جنب عفو الله ولكني أخاف أن أسلب الإيمان خايف ان في اللحظات الأخيرة أسلب الإيمان ودول كانوا بيعملوا أعمال بأمثال الجبال وبعد كده يقول لك أسلب الإيمان ده احنا ما نجيش جنبيهم شيء والواحد مننا الحمد لله يعني لا لا لا إن شاء الله هنعتق السنة دي من النار وإن شاء الله هنبلغ ليلة القدر إن شاء الله احنا أحسن من غيرنا كتير من جوه كده لكن ممكن لما تيجي تقول له أنت حاسب أن أعمالك مقبولة لا يقول لك الله عز وجل القبول يعني ادعي لي ربنا يتقبل مني لكن هو من جواه مقبولة طبعا هو يعني انت تتكلم في ايه مقبولة ونص وثلاث ارباع كمان هو احنا بعد ده كله وتقول لي مش مقبولة فهو ده اول شيء ايه الوجل ده اللي هو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك استمداد العون من الله الامر الثاني لا تتكل على عملك ابدا اوعى تتكل على عملك إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها الصحابة لما قالوا عند سماع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيما العمل أفلا نتكل على كتاب أعمالنا ما هو خلاص اللي كتب الكتب فمنهم شقي وسعيد هعمل إيه قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى عايزين ايه عايزين اول حاجة استعانة عايزين رقم اتنين لا تتكل على عمل عشان كده نهينا ان يقول الواحد منا صمت رمضان وقمت دي الاستعدادات الحقيقية لرمضان يا من تريد أن تنال جائزة رمضان هذا العام لا تتكل على عمل وما تحسبهاش بالأعمال عشان أنتم مستنيين ها الخطة العملية اللي هي اللي أنا بتكلم عليها دي اللي هي الأعمال نزود حبتين فيها أنا بقول من دلوقتي تعمل ما تعمل ثم تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا ريت بس والله العظيم أدي الحلم الرمضاني الثاني الأولاني من يعمل سوءا يجزى به والحلم الثاني لا لي ولا علي لا لي ولا علي يا رب اطلع صفر لا لي ولا علي هو كده الانسان مننا عارف شأنه كويس فيبقى خايف ويبقى دائم الحذر شوفوا المعنى الجميل ده ذكر الغزالي بيقول في قصة سيدنا موسى عشان تشوفوا الأنبياء وتطبيقهم للأمن من مكر الله كانوا يأمنون ولا كانوا يحذرون مكر الله بيقولوا أن سيدنا موسى لما قال لربنا لما ربنا سبحانه وتعالى كلفه بمهمة الصدع الدعوة أمام فرعون وقال الله له ولنبي الله هارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى خلاص هو عارف إن ربنا دلوقتي هيثبته وما عندوش شك في القصة دي لكن لما ألقى السحرة سحرهم أوجس في نفسه خيفة موسى طب خاف ليه قالوا خاف مكر الله فلم يأمن مكر الله خاف انه يكون هو ما امشي بالحق فساعتها يعاقب شفتوا الناس كانت بتفكر ازاي احنا بقى لما بنسمع الكلام ده نقول ليه يعني طب ما خلاص ما طالما عمل كذا وكذا وكذا الواحد يبقى مطمن ان شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم عارفين قصة بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في خيمته وقعد يلهج بالذكر ودعاء ويستغيث بالله لغاية ما رداءه وقع منه ودخل سيدنا أبو بكر وقال له كفاك مناشدتك ربك يقولوا إيه بقى فكان مقام الصديق مقام الثقة بوعد الله ده أنا واثق إن ربنا سبحانه وتعالى هينصرنا وكان مقام النبي الذي هو أعظم مقام الخوف من مكر الله يعني هو هينصره لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الوجل فقعد يقول يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض حتى خرج وقال سيهزم الجمع ويولون الدبر السلف كانوا بيعملوا الكلام ده فكل واحد منكم دلوقتي هيطبق الكلام ده ازاي هيطبق الكلام ده انه لا يأمن ان هو يدرك رمضان السنة دي فمش هيبقى الحلم على رمضان الحلم دلوقتي دلوقتي قبل فوات الاوان اللحظة دي لما هترجع لبيتك بعد الدرس ده اول شيء تراجع نفسك فيه هو انا هأبلغ ولا لا أبلغ هتبقى قلبك متقطع وانت بتقول يا رب بلغني رمضان يا رب سلمني لرمضان مش هتبقى بتقولها بقلب مغرور كان ذر ابن عبد الله الخولاني إذا صلى العشاء يختلف في المسجد فإذا أراد أن ينصرف رفع صوته ليسمعه الناس ويقول فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون بالوجل ده بالخوف ده ندخل على موسم رمضان ندخل في تغيير أحوالنا في علاج مشاكلنا بالخوف والوجل ده فإن لم يكن فالأمر الثاني استغاثة الغريق الأمر الأولاني إيه؟ لا نأمن مكر الله عز وجل الأمر الثاني إيه؟ استغاثة الغريق قال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه لا يأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء كدعاء الغريق وأنا بقيت أقول هو ده في أي مشكلة أي مشكلة إيمانية الناس عندها انتكاس المشكلة دعاء الغريق إيه دعاء الغريق أنت كنت راكب في البحر والسفينة غرقت فمسكت بلوح خشب اللوح ده آخر سبيل لنجاتك وما عندكش حاجة وانت في عرض البحر يا ترى حد هيلحقنا حد هينجدنا يا ترى هلاقي حاجة مركب هيعدي من جنبينا فتلاقي نفسك ماسك في الخشبة تدعو دعاء الغريق يا رب يا رب يا رب ملهاش احتمال تاني ملهاش فكرة تانية ملهاش شرود عن المعنى ده ما تحتملش هو ده الذي ينجيك وهكذا كان هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم لسه قايلين ان النبي صلى الله عليه وسلم علشان يأتي الله بالنصر كان يستغيث بالله وأنزل الله في يوم بدر بعد استغاثة النبي ربه استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فنصر الله عز وجل وفتح الله عز وجل يأتي للعبد المستغيث عارفين يعني مستغيث؟ تسمعوا كلمة إغاثة اللهفان عارفين يعني ايه واحد ملهوف قاعد بيقول يا عم اديني حاجة أنا مش قادر هموت أنا اديني كسرة خبز حاجة بس أقدر أعيش بيها هو ده المستغيث أبوس إيدك ما عنديش حل تاني طب ممكن بس تديني جنيه أعمل بيه كذا ما عنديش حل أهو ده فمستغيث بالله على هذا الوجل يا رب أنا ماليش غيرك يا رب الحقني يا رب يا رب إن أردت بقوم فتنة فاقبضني يا رب لو أنا هتفتن بعد رمضان يا رب اقبضني في رمضان يا رب أنا مش عايز الحياة أنا مش عايز دنيا أنا مش عايز عيشة يا رب لو هتفتن يا رب اقبضني إليك غير مفتون أهي دي استغاثة الغريق وهو ده الحل وهو ده اللي يخلصنا من المشاكل دي كلها اللي انت عايشها قال كعب الأحبار في الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى يا عيسى انقطع إلي بالمودة واستعن بي في حال الشدة فإني أغيث المكروبين وأنا أرحم الراحمين الاستغاثة كما روي من هدي سلفنا الصالح العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم يوم استسقى به عمر لما الدنيا كانت جد واستسقى به ماذا قال العباس مستغيثا بالله قال اللهم إنه لم ينزل بلاء من السماء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة وقد توجه بي القوم إليك لمكان من نبيك صلى الله عليه وسلم وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة وأنت الراعي لا تهمل الضال ولا تدع الكثير بدار مضيعة فقد ضرع الصغير يا رب الناس كلها حوالينا اهي كلهم الصغير والكبير كلهم بيستغيثوا بيك وقد تضرع الصغير ورق الكبير وارتفعت الشكوى وأنت تعلم السر والنجوى وتعلم السر وأخفى اللهم فأغثنا بغياثك قبل أن يقنطوا فيهلكوا فإنه لا ييأس من رحمتك إلا القوم الكافرون قال فما تم كلامه حتى ارتجت السماء بمثل الجبال انا بجيب من الاخر ما هي ملهاش حل الا كده اي مشكله انت عايشها وبتقول لي ما هو مفيش فايده هغير شغلي يعني هعمل ايه في حياتي يعني هطلع بره البيت ما هو ده والدي ودي والدتي ما هو المناخ اللي حواليا هعمل ايه في كذا وهعمل ايه الحاجات اللي انت حاططها واللي انت حطاها صخور واقفه قدامكم ملهاش حل ليس لها من دون الله كاشفه والحل فين استغاثه الغريق ذكر ابن بشكوال في كتاب المستغيثين بالله تبارك وتعالى معنى في هذه الاستغاثة جيد في قصة أحد الصالحين قال أبو عبد الله أخذت عن جعفر بن سليمان هذا الحديث أو هذا الخبر من أخبار سليمان بن داود خبر من جملة الإسرائيليات اللي هي لا نصدقها ولا نكذبها ونستأنس بها قال غدا سليمان إلى بيت المقدس ليفتحه جه عشان يفتح بيت المقدس فأعياه القفل أن يفتح فدعا الله عز وجل ودعا الإنس والجن دعا الإنس والجن عشان يفتحوا هذا القفل فما استطاعوا فأعياهم فمر به شيخ كبير من جلساء أبيه داود فقال يا نبي الله ما لي أراك مهموما قال أعي علي القفل أن ينفتح وعلى الإنس والجن فقال له الشيخ ألا أدلك على كلمات كان داود النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إذا أهمه أمر دعا بهن ففرج الله همه قال نعم قل قال قل اللهم بنورك اهتديت وبفضلك استغنيت وبنعمتك أصبحت وأمسيت هذه ذنوبي بين يديك أستغفرك وأتوب إليك قال فلم يترك سليمان المجلس إلا وقد انفتح القفل أنا بقى بستأنس بدي في إيه افتح قفل قلبي ألم يقل الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها في قلوب مقفولة وفي قلوب مطموسة في قلوب مختومة شيل الختم شيل كل الأسباب اللي بتعوق سير قلبك إلى الله باستغاثة الغريق ادعوا بمثل هذه الدعوات اللهم بنورك اهتديت وبفضلك استغنيت وبنعمتك أصبحت وأمسيت هذه ذنوبي بين يديك أستغفرك وأتوب إليك بنية أن يفتح الله قفل قلبك وهذه قصة أخرى للمستغيثين بالله ذكر أن رجلا كان ببغداد يسمى محمد ابن عبيد هذا الرجل كان يقاس في الزهد بالإمام أحمد يعني كان بلغ أعظم المنازل في الزهد والعبادة وكانت عنده جارية فباعها فأتبعتها نفسه الرجل عنده جارية فكان عنده ضائقة معينة باعها فكان هو بيحبها فلما باعها بدأ يحس بألم فراقها فذهب إلى مولاها الجديد وقال أقلني بيع الجارية اديها لي قال ما أفعل قال فاربح عشرة دنانير أديها لك بزيادة عشر دنانير قال ما أفعل قال بارك الله لك فيها أعطني إياها قال لا أفعل قال بارك الله لك وانصرف فلما كان في الليل أراد فطره أو ورده من الليل فلم يقبل وأجهد بسبب فراقها فكتب اسمها في كفه ثم أخذ يناجي ربه تبارك وتعالى ويرفع كفه إلى السماء ويقول يا سيدي هذه قصتي هي دي مشكلتي هذه قصتي تنظر فيها هذه قصتي تنظر فيها فلما كان في الصحر إذا برجل يقرع باب هذا العبد الصالح فقال من هذا قال أنا صاحب الجارية قال فخرج إليه وأعطاه ثمنها وأعطاه إياها فقال الرجل له هذه الجارية بارك الله لك فيها وهذا المال والرفق بارك الله لك فيه قال لا والله لا أخذ منها شيئا حتى تخبرني لما هذا لما يرحمك الله قال لأنه أتاني آت في منام الليلة فقال رد الجارية على ابن عبيد ولك على الله الجنة فهذه الجارية لك أنا عايزك تعمل إيه بقى بلسان الحال قلبي يا رب قصتي هي يا رب أنا هو الراجل كتب اسم الجارية اللي كان عايزها وقعد يناجي ربنا يقول له هي هي دي قصتي أنا كاتبها على كفي وبرفع كفي لك يا رب أسألك ألا تردني تعرف تعمل كده تعرف ترفع له إيديك وتقول له أنا هو يا رب ماليش غيرك يا رب يا رب يا رب أغثني يا رب يا رب تطلع يا رب من قلبك محروق بها قلبك متقطع بها قلبك وأنت مستغيث بالله أن يرد الله لك قلبك أن يزكي الله لك نفسك أن يجعلك ربك على صراط مستقيم أن يجعلك ربك في عباده الصالحين ثم يقبضك على ذلك هذا قلبي لك يا رب ومن قصص المستغيثين وخذوا منها معنى أيضا قصة رجل يدعى توبة العنبري قال توبة العنبري عملت ليوسف ابن عمر فحبسني الراجل ده كان من ولاة الظلم يوسف ابن عمر ده فالراجل ده اشتغل عنده راح مدخله السجن قال فحبسني حتى لم يبقى في رأسي شعرة سوداء وطال حبسه لغاية ما الراجل ابيض شعره قال فرأيت في المنام رجلا حسن الوجه أبيض الثوب فقال يا توبة لقد طال حبسك قلت أجل قال قل اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة ثلاث مرات قال فانتبهت فكذبتها قبل ما انساها ثم قمت فتوضأت وصليت فما زلت أقولها حتى السحر فإذا رسل يوسف قد أخرجوني من سجني وأوقفوني أمام الرجل يوسف هذا فقال أتحب أن أخليك قلت نعم فأطلق قيودي وخلاني تعرف أنت بقى يا مقيد بقيود الشهوات وبقيود المعاصي وبقيود وقيود وقيود تعرف تسأل الله أن يعافيك من ذلك فيفك قيدك فتخرج تقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن سجن الشهوات سجن المعاصي سجن كل واحد مننا مكبل فيه فيحسن الله عز وجل بي إذ يخرجني من هذه السجون ومن قصص المستغيثين أيضا ما ذكر عن الأوزاعي أنه قال رأيت في الطواف رجلا وهو متعلق بأستار الكعبة يقول يا رب إني فقير كما ترى وصبيتي قد عروا كما ترى يا رب لا لاقي كسوة ولا لاقي زاد وناقتي قد عزفت كما ترى فما ترى فيما ترى يا من يرى ولا يرى فإذا بصوت من خلفه يقول يا عاصم يا عاصم لا واحد راجل بيأتيه الحق عمك قد هلك بالطائف وقد خلف ألف نعجة وثلاثمائة ناقة وربعمائة دينار وأربعة أعبد وثلاثة أسياف يمانية فامض فخذها فليس له وارث غيره قال الأوزاعي فقلت له يا عاصم إن الذي دعوته لقد كان قريبا منك ده أنت لسه قايل الكلمتين وأنا سامعهم وتحققوا في الحال فقال يا هذا وما كان يعرف الأوزاعي قال يا هذا أما سمعته يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الشاهد هو كان بيستغيث ازاي انك تقول له هذا حالي يغني عن مقالي انا حالي اهو انا فقير وغلبان انا مذنب انا مذنبة يا رب انت ادرى الناس بحالي يا رب وادرى الناس بقلبي يا رب هذا حالي لا يخفى عليك يا رب وقد رميت بنفسي على اعتاب بابك فلا تطردني عن جنابك هكذا كان شأن المستغيث بالله تبارك وتعالى يبسط الرزق في هذا الوقت وقت الاستغاثة بالله تبارك وتعالى وهذا هو الأمر الثاني الذي إن حققناه لعل الله يأتي بقلوبنا ولعلنا نبلغ منه الآمال في ضوء المعنى الأول اللي هو الأمن أن لا تأمن مكر الله عز وجل والمعنى الثاني اللي هي استغاثة الغريق إليكم هذه الخطة العملية كيف نحيي ما تبقى قبل رمضان وكيف سنحيي رمضان وقد دخلنا بهذه المعاني المعنى الأول جدد توبتك وهذا بأن تكتب قائمة بخمسة عيوب وذنوب أنت عليها تعاهد الله عز وجل أن تتخلص منها بنفس الحال بالخوف وباستغاثة الغريق خايف فحيأتي قلبك لربك سبحانه وتعالى هتبقى خايف من الكبر لأن الكبر ده ذرة منه تحرم عليك الجنة هتبقى خايف من العجب أصل العجب ده أحد المهلكات الثلاث ثلاث المهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه هتبقى خايف من الغيبة هتبقى خايف من آفات لسانك لأنه لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه وانت عايز قلبك يعود تاني لربنا سبحانه وتعالى هتبقى خايف انك تفرط في اي حق من حقوق الله عز وجل فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون خوفك واستغاثتك بربك هيخلصوك إذا تحليت بالصدق والإخلاص حتى المعنى ده عشان كده انا ابتديت بيه انا ليه ما قلتلكوش اهم معنى الاخلاص لله تبارك وتعالى قلت لكم استغاثه الغريق عشان استغاثه الغريق اللي هتجيب الاخلاص ان انا وانا قاعد بستغيث يا رب انا مش مخلص مش عارف اعمل ايه يا رب نفسي في نيه صالحه امشي عليها يا رب نفسي استقيم هو ده استغاثه الغريق يبقى المعنى الاول التوبه المعنى الثاني الذل والانكسار وهذا يتحقق بكثره السجود عايزين نذل ربنا أكتر عايزين نبقى في تنافس وتباري في الطاعات لا سيما كثرة السجود لأنها من أوقع العبادات اللي بيتحقق فيها معنى الافتقار لله تبارك وتعالى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وصححه الألباني قال عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها والمهاجر من هجره الذنوب والمعاصي المعنى اللي احنا قلناه أول واحد اللي هو التوب وبعديه قال ايه عليك بالصوم ده زمان الاستعداد لشهر الصيام وده رمضان اللي هو شهر الصيام فعليك بالصوم فإنه لا مثل له ثم الثالثة قال وعليك بالسجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة ذل وانكسار يتحقق به بكثرة السجود المعنى الثالث خذ الكتاب بقوة فاستشف بالقرآن لا يقل وردك من الآن فصاعدا عن جزئين جزء يكون لاستكثار الحسنات وجزء يكون لفتح أغلال القلب أفلا يتدبرون القرآن لسه قايلين المعنى وفي قراية أنا بقرأ كده جزء بسرعة شوية عشان أفوق قلبي شوية عشان إن الحسنات يذهبن السيئات ويبقى في جزء تدبر فلا يقل وردك من الآن جزء تاخده في ساعة وجزء تاخده في نص ساعة بس يبقى في هذا المعنى استشفاء بالقرآن فخذ الكتاب بقوة أربعة عليك بأن تفهم عن الله تفهم عن الله طب ازاي لازم أعرف هو مين وده أهم معنى أنت تنال به الشرف عند الله عز وجل أقرب الناس إلى الله أعرفهم بالله أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويمتن أما إني لأعلمكم بالله وأكثركم له خشية الأعرف بالله هتعرف على ربنا ازاي أدرس ولو اسم من أسمائه كل فترة كل أسبوع خد اسم من الأسماء وتعلمه وافهمه وطبقه في حياتك وعايزكم تبتدوا بالأسماء اللي مش درجة لأنه عادة الناس تبتدي تقول ايه الرحمن الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء ويقعد الكلام الدارج إنما يدرس اسم زي اسم الله المقيت يدرس اسم زي اسم الله الوتر يدرس اسم زي مثلا اسم الله عز وجل القدوس ومعانيها يدرس المعاني دي ويعيش فيها ويشوف اثرها في حياته علشان تفعيلها في الحياة هيغير كتير قوي من ملامح حياتك الالتزامية خمسة لا بد من دلالة على خير مش هينفع تعيش لوحدك قلنا وصفة الصلاح أن تكون صالحا مصلحا ما ينفعش تعيش لوحدك لازم يبقى ليك عمل دعوي لازم يبقى ليك عمل متعدي نفعه لازم تأثر في جيرانك لازم تأثر في أصحابك لازم تأثر في البيئة اللي انت فيها ما تبقاش متأثر تبقى مؤثر وأعظم الأعمال التي تذهب السيئات هي الدلالة على الخير لأنه العمل متعدي شوف انت لو نشرت مثلا كتيب ولا مطوية ولا شريط وشريط ده سمع فلان وفلان سمع فلان و و و وانتشر في الآفاق لو انت النهاردة عملت اي عمل نزلته على النت ودخل عليه ألفات لو انت النهاردة حاولت ان انت تبقى تسن في الإسلام سنة حسنة وتبقى أنت أول واحد عمل شيء معين في من حولك يبقى في الحالة دي كل اللي هيعمله بعملك هيكون لك أجره فيبقى العمل تقيل قوي وإحنا عايزين أعمال تقيلة تخفف من الذنوب الثقيلة اللي على أكتافنا ستة كثرة التنفل عارفين إن كثرة التنفل دي عربون المودة والمحبة عربون الود ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه عايزكم تتنفل وتكثر من التنفل احنا لسه قايلينها في الذل والانكسار كثرة السجود احنا عايزين بقى هنا نحقق معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في إثر صلاة كتاب في علي وفي الحديث في بعض الزيادات صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهم يعني ما بيلغوش ويقوم يصلي ركعتين وممكن ياخد نفسه شوية ويقوم يجيب ركعتين تانيين ويكسر من هذا ومن السنة المهجورة إحياء ما بين المغرب والعشاء بالصلاة بين المغرب والعشاء تصلي لك ما فتح الله لك من ركعات صلي لك 10 ركعات 20 ركعة زي ما ربنا يفتح عليك فالأمر السادس التواصي بكثرة التنفل الأمر السابع أخرج الدنيا من قلب وده يكون بإيه طبقه عمليا بكلمة واحدة هنقعد نتكلم في الزهد من هنا للصبح هقوله لك في شيء واحد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون بس انت النهاردة عندك فستان غالي عليك انت النهاردة عندك خاتم غالي عليك انت النهاردة عندك شيء ما تقدريش تفرطي فيه بسهولة انت نفس الكلام لله والله لعله يكون ميثاق البداية مع الله عز وجل لعله يكون عربون هذه الحالة الجديدة مع الله والعهد الجديد مع الله عز وجل قلنا قصة كعب بن مالك لما بدأ التوبة قال ايه ان من توبتي ان انخلع من كل مالي لله تبارك وتعالى عندي استعداد فلوسي كلها ايه فقال امسك عليك بعض مالك عندك الاستعداد ده عندك الاستعداد ده يبقى هيرجع القلب عندنا بقى استعداد ان هو اهم حاجة الحاجات اللي ما فيهاش بذل متعدي انا ممكن لو انت قعدتني دلوقتي امسك مصحف اقعد اقرا لي قد كده لو انت النهارده قلت لي صلي قد كده اصلي لكن لما نيجي بقى نتكلم في حقوق ماليه وتحبون المال حبا جما ولما نيجي نتكلم في المعاني دي نبتدي نتكهرب ويبقى الموضوع صعب لن تنال البر والله العظيم عمرك ما هتبقى ملتزم والله العظيم عمرك ما هتبقى ملتزم حتى تنفقي شيئا مما تحبين وحتى تنفق شيئا مما تحب اخرج الدنيا من قلبك بايه بلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ثمانية جاهد هواك وبرضه بعمل ايه قل لنفسك لا لا للنوم لا للدعة لا للكسل لا للعجز خالف هواك اقول لك على شيء اوضح في مسألة مجاهدة النفس وده بالتجربة لو في واحد بينك وبينه عداوة بينك وبينه شحناء بينك وبينه شيء ما من امور الدنيا ان الواحد يرفع يرفع سماعة التليفون ويكلمه أو إن الواحد يعني يحدث معه علاقة ولو يسيرة صعب أوي بعد ما يعمل فيها كده أعمل معاه كده صعب أوي ففيها ذل وفيها انكسار شديد وفيها مخالفة للهوى طبق ده تنال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين تسعة أصلح المعاملات أصلح المعاملات وأعظم ذلك ما يكون من حقوق في رقبتك تجاه أهلك تجاه عشيرتك البر الصلة أويس القرن كان سيد التابعين لما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل بار بأمه ومن الغريب إن أنا قعدت أبحث إيه العمل اللي كان بيعمله مع أمه قالوا منعه بره بأمه أن يلقى النبي يعني كان عنده استعداد كان ممكن يعمل ويقول لها معلش أنا آسف يعني أنا هروح للنبي فمنعه بره بأمه أن يلقى النبي محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد التابعين فالبر عشرة خير العمل أدومه وإن قل شعار رمضاني بل شعار العمر ما دمت حيا أستقيم على ضرب ربي فاستقم على حاجة مش عايزين الطفرات مش عايزين الأعمال اللي يشار إليها بالبنان أنا عايزك تبتدي وعايزك تبتدي مجموعة أعمال عايزين مثلا نحافظ على ذكر ما قبل النوم ما تستقلش لا تحقرن من المعروف شيئا ده يظبط لك النوم كله يظبط لك طولت عمرك طولت عمرك يبقى في ميزان حسناتك عايزين نظبط قراءة سورة تبارك يوميا صلي بيها في الليل أول ركعتين علشان تنال شفاعة سورة تبارك بأن تأمن عذاب القبر يبقى عملت عمل اهو ابتدي بيه النهاردة مش لازم نجيب ورد أبو هريرة 12000 استغفار بس ممكن أبتدي أثبت كل يوم ولو 100 استغفار كهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم مفيش مانع بس ابتدي ومن خطوة لخطوة ومن نجاح مع ربنا النجاح أدومه وإن قل 11 عش حلم الجنة مهم قوي إنك تعيش حلم الجنة لأنه ده اللي بيفتح أبواب الرجاء الواحد كده لما يقعد يسمع أشرطة ومحاضرات عن الجنة أو يقرأ شيء في وصف الجنة أو يتوقف عند الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها شأن الجنة النبي صلى الله عليه وسلم كان كل جمعة يقرأ السجدة والإنسان سورة الإنسان سورة الجنة اقعد اقرأ كده في المعاني فيها وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عيش بقى عيش وشوف بقى الدنيا عاملة ازاي حلم الجنة ده يخلي الواحد كده نفسه منشرحة ومقبل وعايز وهو رمضان حلم الجنة مش هو رمضان العتق من النار يعني رمضان حلم الجنة عيش حلم الجنة لأنه ده حاجة من الأشياء التي تأتي بقلبك لربك وفي نفس الوقت استشعر لهيب النار عارفين السلف اللي كان الواحد منهم يأتي على صخرة من صخور مكة الملتهبة ويضع إصبعه عندها ويقول لنفسه حس حس هو تعذيب الإنسان نفسه مش صحيح وإن الإنسان يستخدم هذا الأمر لمحاسبة النفس مش صحيح الإنسان بيقول الفكرة نفسها إنه إحنا مش هنقولها بقى إن أنت هتجيب عود كبريت يعني وكل واحد بقى كده هتولعه خالص العملية مش هتنفع لكن لا على الأقل إن هو يعيش المعاني دي نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عنه 12 لا يفطر لسانك من الذكر لتتبدد سحب الغفلة ولم أرى عمل من الأعمال عند الصالحين أذكى من الذكر والصدقة بصوا يعني الواحد يتتبع سير الصالحين ودايما لما ابص على حد من مشايخنا ولا حد من العلماء ولا حد من الافاضل واقعد انظر في عمله ربما تستقل عمله ممكن يكون من هو أعبد منه من هو أكثر منه صلاة أكثر منه قيام أكثر منه قراءة للقرآن أكثر منه كذا وكذا لكن دايما ألاقي المفتاح في الحاجتين دول وهذه من يعني التخمينات يعني مسألة من المسائل المجتهدة دايما يبقى بابه حاجة من اثنين ذكير ما شاء الله لا يفطر لسانه من ذكر الرحمن والأمر الثاني كثير الصدقة هي دي اللي بتبلغ الناس هذه المنازل الأمر الثالث عشر إلا أن تقطع قلوبهم احنا قلنا استغاثة غريق بس عايزين توبة بدمعة عين من خشية الله تبارك وتعالى تصهر قسوة القلب دمعة كده تنزل تبقى مفعولها مفعول السحر على القلب تبدد كل قسوة في هذا القلب تصهر القسوة دي يلين القلب بتقطع قلوبهم ومفتاحها الاستغاثة اللي احنا قلناها ومفتاحها إظهار العيب لله تبارك وتعالى وانت بتظهر له عيبك ويتقطع قلبك بذكر عيبك أمام ربك يأتي الله بقلبك وأخيرا مسك هذه الوصايا الأربعة عشر كن بخيلا بزمانك من اللحظة دي قدر أنه رمضان أيام معدودات لحظات معدودات ثواني معدودات ما عنديش اي استعداد ان ثانية تضيع والله خلاص كفاية بقى كفاية اللي فات كفاية الضياع كفاية الغفلات مش هيعدي عليا رمضان ده في زمن الفتن وما من زمن إلا والذي بعده أسوأ منه سمعته من نبيكم أنا أسأل كده ما من زمن إلا وما بعده أسوأ منه رمضان اللي فات قلنا الحق رمضان واللي سمعنا واحنا قاعدين نتكلم ونقول خايف على رمضان يا جماعة رمضان السنة دي دخلنا في أول ثمانية وهيبتدي الناس يبقى ليهم طقوس مختلفة شوية بشوية هتلاقي مظاهر عجيبة وغريبة النهاردة بقت موجودة وبيستحل بها حرمة رمضان فلا تدري يمكن ده آخر رمضان في حياتك يمكن هو ده اللحظة واحنا بنجدد مع بعض الدعاء يا رب إن كنت هتفتن بعد رمضان السنة دي فاقبضني إليك غير مفتون بلغني رمضان وارزقني العتق من النيران ومش عايز حاجة من الدنيا إذا علاجك الأمر الأول لا تأمن مكر الله عز وجل الأمر الثاني عليك باستغاثة ودعاء كدعاء الغريق ثم أمليت عليك أربعة عشر وصية من أخذ بها كان له حظ وافر من غنيمة رمضان هذا العام فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم